بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله واين انتم الان في منزله اليقظه من منازل السالكين الى رب العالمين وكنا في اللقاء الماضي في الكلام عن استحلاء اليقظه واليوم عن استجلاء اليقظه بدانا بقول ابن القيم عليه رحمه الله أن من كان من حضر قلبه في اليقظة بحيث استغرقت اليقظة أنفاسه استحلى ذلك فما أحلى الحضور في اليقظة وهنالكم هززت كتفك وربت على ظهرك ومسحت رأسك وقلت لك انتبه انت مسلم انتبه انت عربي انتبه انت موحد انتبه أنت سني انتبه أنت متيقظ ما أحلى الحضور في اليقظة وبالمناسبة كنت قد تكلمت قبل إعادة نشر الرسوم فقلت أننا لم نأخذ بعد بثأر النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنسوا القضية وما زلت أعيد وأكرر أنه ينبغي أن يظل حاضرا في أذهاننا معتملا في قلوبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق في أعناق هؤلاء الكفار لم نأخذ به لم نأته به أن يظل هذا الأمر يعتمل ويختلج داخلنا فنتحرك شوقا لأخذ حق النبي صلى الله عليه وسلم لا نفرغ هذا هذا التحرك في قلوبنا بمظاهرات ولا هتافات ولا رسومات ولا شتائم ولا حرق أعلام ولا مثل هذه الأفعال بل نريد أن يظل هذا في قلوبنا إلى أن يخرج في الوقت المناسب بالطريقة التي ترضي الله ورسوله هذه هي وأنا والله أحبكم في الله انتبهوا نحن اليوم على رأس شهر ربيع الأول كل عام وأنتم بخير كل شهر وأنتم بخير وتستعد الأمة بكافة طاقاتها وطبقاتها للاحتفال بالمولد وما أدراك ما المولد المولد الأمة التي شتم نبيها تحتفل بمولد هذا النبي وهي لم تصنع شيئا للنبي بأي حق نحتفل بالمولد نحتفل بالمولد ان احنا نطبل ونزمر ونغني ونرقص و... ونقول يا جمال نور النبي بأي حق بأي وجه بأي وجه ما لناش حق ان احنا نتكلم احنا المفروض نخزى نتكسف نرفع عينينا للسماء نتكسف نستحي ان احنا فنتخذ يوم مولده لعبا ولهوا احنا بنقول اللي عايز يلعب وعايز يرقص يلعب ويرقص وحر وعلى الله ان يعامله بما يستحق بس ليس باسم الدين ليس باسم النبي الذي خذلته ولم تنصره ليس بمناسبته لذلك ونحن نبدأ لدخول شهر ربيع ويوم ال 12 ربيع يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تحتفل كيف كيف تحتفل الشاهد أخي وحبيبي في الله إنني أريدك أن تنصر النبي أريدك أن تنصر النبي ليس أريدك هذا محمد ابن حسين وإنما يريدك الله بحق الإسلام وبحق الله أن تأخذ حق النبي صلى الله عليه وسلم لا بهذه الطريقة فإنك تزيد المصائب مصيبة أن تبتدع أيضا من أجله ولا تتابع سنته فإذا كنا نقول دوما أن الانتصار الحقيقي لسيدنا النبي أن نقيم سنته أن نعرف هديه فما بالك إذا جئنا وفي وسط هذا الخضم الذي المطلب الرئيس فيه النصر ف نعمل بغير سنة النبي ونبتدع في دين الله هذا هو الخذلان الحقيقي وهذه هي الغفلة وعدم اليقظة للأحداث كانت نصيحتي تيقظوا تعمقوا ألا نكون سطحيين في فهم المسائل ولا في التعامل معها وإنما يكون عندنا عمق في فهم الدين وعمق في العمل للدين هذه هي اليقظة الحقيقية لسنا نتخذ الكلام عن اليقظة مجرد أن واحد كان عاصي وتاب وخلاص كده اليقظة لا احنا زي ما قلنا ونبهنا كثيرا جدا أن هذه المراتب مدارج السالكين أو منازل السائرين كل منزلة ستأخذها معك إلى النهاية بمعنى أن الذي انتهى من منزلة اليقظة وانتقل إلى منزلة الفكرة ليس القضية أنه نسي اليقظة وصار في الفكرة لا بل ينتقل باليقظة إلى الفكرة فإذا تخطى منزلة الفكرة ينتقل باليقظة والفكرة إلى البصيرة فإذا انتقل من البصيرة ينتقل باليقظة والفكرة والبصيرة إلى العزم إلى القصد بالأربعة إلى المحاسبة بالخمسة إلى التوبة بالستة إلى الإنابة بالسبعة وهكذا فلذلك ليست قضية اليقظة في عاص تاب وإنما في تائب استمر في اليقظة ده الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت من كلام ابن الجوزي عليه رحمة الله حين قال رحمه الله ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا ومذ صعدوا ما فتروا فهم في صعود وترق كلما عبروا مقاما إلى مقام استغفروا لنقص ما كانوا فيه يعبرون مقاما إلى مقام إلى مقام يظلون في هذا الترقي شوف طالعينها سلم سلم درجة درجة تيقظوا فعبروا منزلة منزلة درجة درجة ويصعدونها درجة درجة يرتفعون عليها واحدة واحدة لينظروا إليها وينطلقوا إخوتي أنا أحبكم في الله تيقظوا وانتبهوا قلت في يوم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الذي يفعلونه وبعد أن زادوا الطين بلة وحملوا من المذلة فوق رؤوسهم بالزيادة أن طالبوا بنشر الرسوم في كل الدول أقول أن بعد هذا هل هو قياس لردود الأفعال عند المسلمين هيعملوا إيه إذا كان الأمر كذلك فلم يحصل من ردود أفعال المسلمين ما يوقف هؤلاء المجرمين عند حدهم لم يحصل لم نرهبهم ولم يضعوا اعتبارا لنا لأنهم لم يروا منا هذا الصعود والترقي في التعامل الشاهد تعالوا لنقرأ معايا يا ابني لنقرأ من كتاب تهذيب مدارج السالكين لنقرأ من كتاب تهذيب مدارج السالكين هذا وأنا, وأنا يعني تعمدت أن آتي بالكتاب لتشاهدوه وتأتوا به وتتابعوا معي في النص يقول ابن القيم وهذا الكتاب الشيخ عليه رحمة الله أو الشيخ عبد المنعم ابن صالح العلي العزي وهذا الرجل عراقي يعيش في الكويت فهذا الرجل أكرمه الله اختصر كتاب ابن القيم مدارج السالكين أو مش اختصره دخل الكلام في بعضه كلام الهروي في كلام ابن القيم وإن كنت أنا مش حابب كده إلا أنه بس أنا بعتمده في مسألة تلخيص الكتاب ان المساحة تبقى اقل في الكلام وان كنت انا مش هكتفي على كلامه وهفصل لك هفصل انا اللي هو عمله يعني دمج كلام ابو اسماعيل الهروي احنا قلنا اصل الكلام ابو اسماعيل الهروي له كتاب اسمه منازل السائرين وابن القيم شرحه في كتاب مدارج السالكين هو دخل الكلامين في بعض حتى دخل معاهم كلام الشيخ محمد حامد الفقي ايضا بتاع الهوامش آه انا هفصل الكلامين عن بعض لازم نفصلهم يبقى كلام الهروي اصل وكلام ابن القيم شرح وكلام انا حواشي على الشرح باذن الله تعالى لكن لما نيجي نقرا من الكتاب هتنظر في الكتاب على اساس فعلا آه، اخوه كتير كلموني في انهم عايزين يبصوا في الكتاب عايزين يفهموا الكتاب عايزين يكتبوا حواشي على الكتاب عشان ما يجي يقرا بعد كده يقدر ي- يسلك لوحده ان شاء الله فلذلك ت- يعني اعتمدت او تعمدت ان اتي بالكتاب في هذه المره لتنظروا وهذه صفحه 153 على النور يا ابني هذه الصفحه 153 وذكر فيها الشيخ المنازل الاربعه الاساسيه الاولى اليقظه الفكره البصيره العزم ثم ذكر الشيخ عنوانا انتفاضه اليقظه الكلام ده كله من كلام المهذب اللي هو الشيخ عبد المنعم يقوله ش- أه بعد- عشان بقى الكلام داخل في بعضه فهقول يقول الشيخ يقول الشيخ يقول الشيخ فأول منازل العبودية اليقظة وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين الجملة دي جملة الهروي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين وهذا الكلام يحتاج إلى شرح تأمل قوله انزعاج اليقظة واحد نايم وعنده امتحان الصبح فالصبح بيقوم عنده امتحان ينتفض هو ده اللي انا قلت عليه انزعاج انزعاج فاهم يعني ايه انزعاج يوم منزعج احنا ايه باين امتى الساعه كام هو ده ثم هو انزعاج القلب تلك هي القضية الأم التي ينبغي ألا نكف عن الكلام عنها عارف عنوانها إيه؟ احنا قلنا في كل حلقة هناخد جملة كده نجعلها عنوان في حياتك جملة الحلقة دي اسمها إيه؟ الله يريد منك قلبك كانت جملة الأسبوع ال- أو الحلقة اللي فاتت ما أحلى الحضور في اليقظة جملة الحلقة دي الله يريد منك قلبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم آه. الحلقة اللي فاتت أنا شفت إن بقول لك إيه تسمح لي ممكن تسمح لي وتسمحي لي اديني تليفونك أقلب فيه اديني تليفونك أنا عايز تليفونك أقلب فيه أفتح الاستوديو أشوف الصور اللي موجودة فيه عايز اشوف في في تليفونك حاجه تستحي منها ان انا اشوفها شفت بقى الله مطلع عليها وانت لا تستحي منه شكلك وحش قوي قدام ربنا والمشكله مش في تليفونك بقى آه لما تبقى القذارة في قلبك ويبقى ربك مطلع عليها على هذه القذارة في قلبك وانت سايبها من اخطر معاصي القلوب من اكبر معاصي القلوب علمك بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك شايف انت في قلبك خبث عارفه انك بتحب فلانه في الحرام او في قلبك خبث انك بتحب كذا الحرام في قلبك خبث انه متعلق بكذا غير الله الخبث ده انت عارفه ومتاكد منه وبتعاني منه ومع ذلك سايبه عشان كده لما تصحى يحصل نوع ايه انزعاج بس انزعاج لايه للقلب زي ما قلنا كده ان الراجل اللي عنده امتحان وصبح الصبح الساعه كام تسعة ونص انا عندي امتحان الساعه 10 عارف يقوم ازاي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل عليه الله يرحمك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آه المنزعج ده اللي قايم من الامتحان بيفكرني بحديث سيدنا النبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رحم الله رجلا أو في رواية يعجب ربنا من رجل سار عن فراشه ووطائه وغطائه عارف سار عمل ثورة عن لحافه البطانية سار عن فراشه ووطائه عارف سار ازاي بقى سار اهو ده انزعاج القلب لما اقول الله يريد منك قلبك ان احيانا بعض الناس بيدخل الدين ولم ينزعج قلبه لم ينزعج قلبه عشان كده بيفضل ماشي هادي قوي ماشي بالراحة خالص ماشي على مهله ما عندوش هي دي اه انا اكتشفت دلوقتي العلة اللي انا بدور عليها من زمان ان ما حصلش الانزعاج داخل بالراحة وماشي على مزاج بالراحة خالص مش منزعج طب قول لي الانزعاج ده يجي منين اقول لك انا الانزعاج ده يجي منين بس تدفع كام الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الحمد لله ان البنك بتاعنا ما بيقبلش الا الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم خدت يا ابني الفاتورتين الاخرانيين بالصلاة على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فواتير الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه الانزعاج ده يجي منين لما تشوف عمرك وتشوف ذنوبك فتنزعج علماءنا لما يقولوا أن من خطورة الذنوب من من خطر الذنوب أنها تخذل المرأة عند خروج الروح لما يبقى نايم كده في السكرات أو مش نايم ممكن تجيله السكرات وهو واقف أنا كنت قلت إن أنا مش عايز أحدث بهذا حدثني أخ وأنا أجلس أمام الكعبة وأقسم بالله والله العظيم يمينا منعقدة ربنا شهيد أخ حدثني وأنا أجلس أمام الكعبة وقلت له أنت على يقين من هذا قال لي على يقين أنه رأى إنسانا وهو في سياق الموت قال هو كافر بما أنزل على محمد اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتم أنا ما كنتش عايز أحدث بهذا لأنه كلام يحبط في سياق الموت والإنسان ده ما كانش رائد ولا مريض ده كان قاعد وقد رأينا صورا كثيرة اللي مات وهو بيلعب كورة واللي مات وهو بينطق الكورة واللي مات وهو في المدرجات واللي مات وهو في طابور العيش واللي مات وهو في الشغل واللي مات وهو داسه قطر وخبطته السيارة و الى آخ... وقع من فوق عماره الى اخره غرق في البحر وهو بالمايوه مات الشاهد ايه في سياق الموت تخذل العبد ذنوبه الذنوب تخذله ازاي يجتمعن عند رأسه هو روحه بتحشرج ما هي بتنزع الاول الروح من قدميه ثم ساقيه ثم فخذيه ثم بطنه ثم صدره الروح حتى إذا بلغت الحلقوم فالروح بتنزع كده فالشاهد ايه والروح طالعه بتحشرج تجتمع ذنوبه عند رأسه يتذكر زنية زناها وكذبة كذبها وسرقة سرقها ونهبة نهبها ومصيبة عملها وبلوى ارتكبها وظلم ظلمه وأذى أذاه يتذكر كل هذا فيبص حواليه يقول أنا هقابل ربنا بكل ده لا لا لا مش عايز أموت فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه هو ده الخطر اللي بيحصل للذنوب من الذنوب عند السكرات الانزعاج ده عايزه يجي لك بقى وانت حي قبل ما تموت انك تبص للذنوب كده كده وتقول اي حاجه من اللي بيقولوها بقى يا دي المصيبه تنزعج يعني لما تحصل مصيبة وتفزع تتخض تقول ايه تقول ايه هي انزعاج القلب قول لي زي ما بيقول واحد مغرور عم شيخ انا ماليش ذنوب مسكين وانا قلت اللي يقول ماليش ذنوب هذا اكبر ذنوبه لكن نفترض جدلا الواد عموره ده قال لك انا مفيش ذنوب يا عم الشيخ انا لا عمري زنيت ولا شربت خمره ولا سرقت ولا عملت كل الحاجات التناتيش الصغيره اللي الناس بتعملها دي هذه تزعج لكن لو لقيناه مش منزعج بيها ايه اللي يزعج القلب اقول لك انا بقى عارف ايه اللي يزعج القلب ان لما تنتبه بقى وتتيقظ عندك كم سنه 25 23 28 سنه قول 25 سنه لما تعرف ان سيدنا اسامه ابن زيد قاد الجيوش لحرب المرتدين وعمره 17 سنة انت تنفع تقود عشر اخوة آه. اه ده يزعج القلب اذا علم الرجل برجل اطوع لله منه فينبغي ان يحزنه ذلك انا بقول دايما ان انت وانا في في سباق مع سيدنا أبي بكر الصديق على خط سباق واحد ورقة الامتحان المقدمة لسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر هي نفسها المقدمة ليك وليا فاحنا في مسابقة مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تفتكر تسبق تلحق دايما أقول الجملة دي إن الصحابة رضوان الله عليهم هم المواصفات القياسية للمسلم ربنا قال لنا كده قال لنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فالاتباع بإحسان اتباع هؤلاء الصحابة بإحسان إحسان لاتباع نحن نتبع هؤلاء الصحابة بإحسان أنت لما نيجي نقيسك على صحابي نقيسك مثلا على سيدنا أبي بكر ها تطلع مقاسه لا يا عم الشيخ أبو بكر مين سيدنا أبو بكر ده حبيب النبي صلى الله عليه وسلم لأن سيدنا أبو بكر الرسول لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة قيل فمن الرجال قال أبوها رضي الله عنه طيب بلاش سيدنا أبي بكر نقيسك على سيدنا عمر بن الخطاب يا شيخ الله يرحمك سيدنا عمر الفاروق اللي كان بيفرق الشيطان منه وانا عمال افرك من الشيطان طيب يا عم بلاش يا سيدي سيدنا عمر طب سيدنا عثمان يا شيخنا الله يرحمك ويعافيك سيدنا عثمان الرسول جوزه بنتين لو انا موجود كنت الرسول يرضى يجوزني صلى الله عليه وسلم طيب يا سيدي بلاش بلاش دو... سيدنا علي سيدنا علي ابن عم النبي النبي اللي رباه من صغره طيب بلاش دول خالص بلاش الكبار تعالوا نتكلم عن الارقم ابن ابي الارقم الارقم ايوه الارقم يا ابني كان عنده 13 سنه 16 سنه لما كان بيعمل لقاء نبي بالصحابه في بيته ما يزعجش قلبك ده ان الارقم كان بيقوي دعوة تسود العالم وعمره 16 سنة وانت عندك كم سنة ومالكش لازمة في الدنيا ولا عملت حاجة لها قيمة ما يزعجش قلبك ده انك لو قابلت ربنا النهاردة وسألك الأرقم 16 ورضي الله عنهم وأسامة 17 والزبير بن العوام كان كام وسيدنا عثمان نفسه كان كام عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو والصحابة الشباب الصغيرين دول الحلوين انت نقيسك على مين فيهم تطلع راجل اه انا عايزك تنزعج انك ما طلعتش راجل اه انزعاج القلب عايز قلبك ينزعج من الذنوب لما تشوف كده وتلاقي العمر عدى والله الواحد بينزعج بينزعج والله بس يمكن الامر ده انزعاج من نوع اخر انه يفاجئ النهارده الخميس ده بكره الجمعه الجمعه ده احنا ما لحقناش الاسبوع عدى يزعجك كده مرور الايام انزعاج القلب هي دي القضيه يا اخوه ان بقى كتير من الناس في زماننا عايشين الحياه دي بغير قلوب للأسف الشديد تلاقيه صلى من غير قلب ويقرأ القرآن من غير قلب لا لا لا لا ده أنا هقول لك الأخطر من كده في حياتنا العادية حياتنا العادية بياكل ويشرب ويتعامل مع زوجته وأولاده ويتعامل مع زوجته وأولاده بغير قلب عايش وخلاص عايش بس كل همه انه يجري يحصل لقمة العيش يسكت الزوجة دي يسد بقها بالفلوس والعيال وبس ومش عايز مشاكل ومش عايز دوشه شش، عايزين ايه فلوس اتفضل عايز اتفضل شش. ومش عايز اكتر من كده دي حياه لا يرضاها الله قول لي ازاي هو مش الجري على العيال برضه عباده عباده لما تكون بتعمله لله هو ده اللي انا عايزه منك بقى حضور القلب في العباده دي انك انت بتجري على الزوجه والاولاد لله لارضاء الله طلبا لرضا الله حبا لله طاعه لامر الله هو ده الحضور بقى هي دي اليقظه انك تمصحصح خروج من الشغل لاكف نفسي وعيالي اكل الحرام او سؤال الناس نيه صالحه تاخد بيها اجر القلب الله يريد منك قلبك قلبك فين ضاع قلبك فين تاه تمزق مات فين قلبك انا عايزك تجاوبني وتدور على اجابه حقيقيه ترضي الله لهذا السؤال أين قلبك يا عبد الله يا جماعة العلماء لما يتكلموا في النية يقولوا إيه النية هي انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا له لو أنا كوباية المية دي قدامي خلينا في اليانسون عشان عايز أشرب ينسون كوبايه اليانسون دي قدامي وقلت نويت اشرب قدامي ينسون وميه حتى قلت نويت اشرب ينسون نويت اشرب نويت اشرب انا نويت اشرب باخلاص نويت اشرب هل ابقى شربت عمري ما ابقى شربت الا لما امد ايدي اتحرك اهو وارفع الكوبايه واشرب وابلع يبقى انا كده شربت عشان كده عايز اقول لك ان يقول نويت اصلي نويت اصلي نويت اقرا قران نويت اذكر ربنا نويت مش عارف إيه. مش هو ده الاخلاص لازم انبعاث القلب ان القلب يتحرك ويخرج ويطلب ويوصل عشان كده بنقول النية محلها القلب انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا لا مش الإخلاص بس كل المعاني الإيمانية كده لما سيدنا إبراهيم عليه السلام طلب اليقين رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن أنت مش أمنت قال بلى بلى يعني نعم آمنت ولكن ليطمئن قلبي أريد زيادة الإيمان أريد اليقين بلى ولكن ليطمئن قلبي ربنا سبحانه وتعالى ما قالوش اذهب فقد رزقتك اليقين لا قال له ايه فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم محتاجة وقفة طويلة دي شوية خليكوا واقفين مش هنتعب من الوقف صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم شوف سيدنا إبراهيم يروح يجيب أربع طيور ويقطعهم شوف العمل شوف الحركة يجيب الأربع طيور ويقطعهم ويخلط لحمهم ببعض ويطلع على الجبل الاولاني يحط جزء ويطلع على الجبل الثاني يحط جزء ويطلع على الجبل الثالث يحط جزء ويطلع على الجبل الرابع يحط جزء وينزل يطلع على الجبل وينزل الجبل ويروح بعيد يقول لهم تعالوا جم خرج اللحم يخبط في بعضه لحد ما اتجمع كل طائر كما كان وطاروا قدام عينيه هل عرف ابراهيم كيف يحيي الله الموتى ابدا والله هو شافها بس واللي بيشوفها كتير ما عرف- ما- ما عرفش عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما قالوش واعلم ان الله على كل شيء قدير لا قال له اعلم ان الله ايه عزيز عزيز عزيز لا يغالب امال جه اليقين لسيدنا ابراهيم منين؟ من هذه الحركه ان هو يجيب الطيور ويقطعها ويطلع ويقف ويقول هو ده العمل عشان كده كتير من الشباب قاعد نايم ها ايوه يا شيخ قول لنا بقى قول لي اه قول لي يا شيخ اعالج الفطور ازاي يا شيخ قول لي يا شيخ ها قول لي قول لي يا شيخ الاخلاص نجيبه منين يا شيخ يا شيخ انا نفسي اغض بصري اغض بصري ازاي يا شيخ يا شيخ ويا شيخ ويا شيخ بقت لعبه يصحى من النوم وهو بيتقلب على السرير كده يتصل بالشيخ شيخنا انا عايز اقوم الليل ومش قادر اعمل ايه اجي اقوم لك يا ابني ادوب لك قيام الليل في كوبايه واسقيه لك يا حبيبي اعمل لك ايه قوم اتحرك اعمل اشتغل نفذ طاعات ربك مش محتاجه شكوى ولذلك في فرق بين الشكوى لطلب المدد والاست... والإعانة والعلاج والشكوى للتهرب من المسؤولية ايه الفرق بينهم الفرق بينهم ان اللي بيشتكي عشان يتهرب اقول له اعمل كده يقول ما اقدرش مش عارف اصلا انا تعبان بيشتكي عندي ظروف فيا كذا اما اللي بي بيشتكي ليعمل ده يطلب الاعانه سيدنا موسى لما ربنا قال له اذهبا الى فرعون انه طغى سيدنا موسى قال لربنا اشتكى لحاجتين ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون ما قالش لا مش هروح قال له يا رب أنا خايف أحسن يقتلوني وأنا في عيب في لساني فابعت معي أخ- أخ- أخي هارون مش قال له يا رب أنا خايف لا يقتلوني فأنا مش هقدر أروح لا ابعت معايا أخويا هارون وأنا رايح شوف شوف التع... التعبير شوف الكلام كلام سيدنا موسى وبيقول ايه واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي كان يقول انا رايح فارسله معي ريد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون الله اكبر ما احنا لو بنفهم قرآن كانت كل مشاكلنا الإيمانية اتحلت انطلق اتحرك اعمل واستعن بالله والله يعينك وعد الله بذلك قال سبحانه إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فالشاهد أيها الإخوة وأنا أحبكم في الله أن انتفاضة اليقظة هي انزعاج القلب أن ينزعج قلبك عايزين قلبك بقى ينزعج من مرور الأيام من الذنوب والمعاصي من سبق الصالحين لك انزعاج القلب لروعة الانتباه الروعة هنا مش معناها الجمال زي ما الناس بتقول حاجة روعة يعني جميلة رائعة يعني لا ده هنا من الارتياع ارتاع القلب أي فزع انزعاج القلب لروعة الانتباه من الارتياع أخذه الروع الروع يعني آه، الخوف الرعب القلبي انزعاج القلب لروعة الانتباه فزعة الانتباه عارف اللي بيفتح عينيه يقول أنا فين إحنا إمتى هو أنا إيه اللي جابني هنا أما إن- أنتوا عايزين إيه هو ده انزعاج القلب لروعة الانتباه ان الانسان يصحى على ولكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون آه. أن يوقن إنه هيموت وممكن يبقى دلوقتي ويقابل ربنا دلوقتي ويحاسبه ربنا دلوقتي ويدخله الجنة أو النار دلوقتي قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك انت لابس جزمة ولا شبشب ولا صندل الجز الجنة أو النار أقرب لك من حذائك لرجلك شوف ما فيش ما فيش اقرب من كده بقى هذا القرب العجيب للجنه او النار ان ساعه ما تخرج الروح في حديث البراء بن عازب طويل تاتي ملائكه فيجلسون منه مد البصر معهم كفن من الجنه وحنوط من الجنه ثم ياتي ملك الموت فينز فينزع الروح فلا يدعوها في يده لحظه حتى يكفنوها في هذا الكفن ويحنطوها في هذا الحنوط يبقى روحك ساعة ما تخرج مفيش لحظة طرفة عين أول ما تبقى في إيد ملك الموت يروح خاطفينها منه ومدخلينها يا الجنة يا النار في نفس اللحظة يبقى ممكن كل واحد مننا أنت وأنتي وأنتوا كلكم ممكن نموت دلوقتي حالا ونبقى في لحظة يا في الجنة يا في النار لو مت دلوقتي تروح في قول لي يا عم رحمة ربنا واسعة وربنا كريم والواحد يعني طمعان في فضل ربنا إن شاء الله ربنا يدخلنا الجنة جزاك الله خيرا هذا حسن ظن بالله تؤجر عليه لكن في فرق بين حسن الظن والغرور ما تبقاش مسيء ومذنب ومتنكر وخطاء وعايش في غفلة وتقول ربنا هيرحمني ما ينفعش ربنا غفور رحيم ورحمة ربنا وسعت كل شيء نعم ولكن اسمع الآيات اللي انت بتستدل بيها قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون فسأكتبها للذين يتقون هل أنت من المتقين؟ يعني ربنا مش هيغفر لي يا شيخ هيغفر لك ان شاء الله هو كريم بس لما تتوب يعني هيرحمني ربنا ويقبلني هيقبلك يقينا اذا تبت وصدقت ورجعت وانبت لكن المشكله ان انت لو مت على كده زي ما قلت لك ان الذنوب تخذل الرجل عند الموت هتخذلك ذنوبك ساعة ما تيجي تموت وتيجي تطلع روح هتجتمع الذنوب عند راسك والشيطان ونفسك الأمارة بالسوء وهتضيع آخرتك هتضيع خاتمتك اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة انزعاج القلب لروعة الانتباه القلب بينزعج نتيجة الانتباه لما ينتبه ينتبه على قول الله سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر لما ربنا عمل كده في الأمم وانت فكلا أخذنا بذنبه بذنبه وقال سبحانه من يعمل سوءا يجز به ليس بأمانيكم شفت ازاي مش على مزاجك هي مش براحتك مش على هواك مش على كيفك مش باللي انت عايزه ده حكم الحكم لله العلي الكبير قال سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا هي كده ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب مش بمزاج حد ده حكم حكم الله العلي الكبير العليم الحكيم مش على كيفك هي تذنب تذنب وتعك وتعك وتلت وتاجن والاخر تيجي تقول تبت يا رب والله يرى ضميرك وخاطرك ومن داخلك انك ناوي ترجع تاني انت بتخادع عشان حاجه عايزها او حاجه خايف منها مستني انها تعدي الله يرى قلبك ويرى ما تخطط له ولن تستطيع أن تخدع الله ولن تستطيع أن تمكر على الله مش هينفع ما تقدرش هو ده اللي يحصل منه انزعاج انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين آه اسمع بقى ابن القيم يشرح الكلام ده يقول ايه ولله ما انفع هذه الروعه احنا قلنا الروعه مش الجمال وانما الارتياع الروع
ولله ما أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرها وخطرها وما أشد إعانتها على السلوك فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح
حس حس بقى حس خلي عندك شوية حس هي دي القضية ان المعاني اللي بنتكلم فيها مش كلام جميل لا مش وهم وامل لا دي حاجة تتحس وتتداق وتتعاش وتستطعم احنا مش بنقول كلام في الهوى احلام معاني يعني آه، مثاليات لا ده كلام يتحس سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله رب ذاق طعم الإيمان من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اسمع بقى اسمع ذاق طعم الإيمان وجد حلاوة الإيمان استخلص من الحديثين ان يبقى الإيمان له طعم حلو يتداق سبحان الله العظيم عمرك دقت حلاوة الإيمان عمرك حسيت بطعم الإيمان سبحان الله العظيم المعاني دي تستطعم كتير قلت القيام في الصلاة وتلاوة القرآن له طعم والركوع وقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح لطعم والرفع من الركوع سمع الله لمن حمده لها طعم والسجود في الأرض وضع جبهتك على الأرض سبحان ربي الأعلى سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة لها طعم تاني لها طعم ثالث لها طعم عاشر بتستطعم وانت بتصلي ولا ما بنلحقش الله اكبر سبحان الله سبحان الله الله اكبر ربنا في ربي الله اكبر سبحان الله سبحان الله الله اكبر سلام عليك ما هو لو يعرف يستطعم لو بيدوق لو بيحس آه آه يا ناس آه يا مسلمين لو بنحس بطعم ديننا ده لو بنعيشه دايما أقول ما يكفيش في هذا الدين إنك تعجب بيه إنك تتكلم عنه إنك تتمناه إنك تتبناه لا يكفي لهذا الدين إلا أن تعيشه تعيشه بكل ذرة في جسمك تعيشه بكل ذرة في حياتك تعيشه تعيش الدين ده عشان كده ابن القيم هنا بيقول ايه فمن احس بها فقد احس والله بالفلاح لما تحس بانزعاج القلب لما تحس بروعة الانتباه لما تحس باليقظة لما تعيشها زي ما قلنا في كلمة ابن القيم بتاع الحلقة اللي فاتت واستغرقت فيها أنفاسه تبقى أنفاسه استغرقت في اليقظة مستغرق أنفاسه وعينيه وودانه وأنفه وفمه وبطنه وإيديه ورجليه وعقله أنفاسه استغرقت في اليقظة في الحالة دي يبقى حس آه. لو واحد مننا عايز الليلة دي حاجة حسية يحسها كان الأحنف بن قيس الصحابي يضع يده على طرف المصباح ويقول حس يا حنيف حس يا حنيف ما حملك على صنع كذا يوم كذا انا مش عايز انصحك انك تحط ايدك على البوتاجاز كده عشان النار بتاع البوتاجاز دي بتحرق بتحرق وبتاع البوتاجاز دي ربنا اوقد عليها ألفين سنة تاني النار بتاع البوتاجاز دي ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ده مش بتاع البوتاجاز ده بتاع فرن الحديد والصلب الله يرحم الحديد والصلب بتاع حلوان الفرن احد الاخوه قال لي 7000 درجه مئويه وانا لا ادري بس هذا قوله درجة حرارة الفرن 7000 اللي بتصهر الحديد 7000 يعني أقصى درجة حرارة الناس تعرفها في الدنيا ضيف عليها 70 جزء كمان 70 ضعف كمان تبقى دي نار الآخرة اللي يحذر إنك تدخلها عياذا بالله أعوذ بالله لي ولك أن ندخلها اللهم أجرنا من النار اللهم أعزنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم حط صباعك كده وقول لنفسك ايه اللي خلاك تبص للمتبرجة دي هتدخل جهنم قول لنفسك حط صباعك كده على البوتاجاز و- ها تستحمل دي طب تستحمل سبعين ضعف دي طب بتكذب ليه حط ايدك على البوتاجاز وقول لنفسك طب بتغتاب ليه بتخون ليه بتنم ليه بتكذب ليه بتنافق ليه عايز تدخل جهنم ليه انت قدها يا مسكين حط ايدك على طرف البوتاجاز وقول لنفسك بتنام عن الصلاة ليه بتترك الفرائض ليه حس أو انت لو مش عايز تحس بالمعاني او مش قادر تحس بالمعاني هذه اشياء ماديه تخليك تحس ابن عمر كان اذا مر بالسوق فراى الرؤوس المشويه وتذكر عن ابن مسعود ايضا الرؤوس المشوية كان لا ينام ليلته آه. وهم فيها كالحون هذا الشوي كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى آه كلا إنها لظى نزاعة نزاعة للشوى عارف يعني ايه نزاعة للشوى الشوى فروة الراس أحيانا لما تخاف يقولوا إيه شعر راسي بيشيل شعر راسي طقطق شعر راسي وقف النار جهنم لما تشوفها مش شعر راسك هيشيل مش هيقف مش هيبيض لا ده فروة راسك هتطير حس يا إنسان حس يا مسلم حس يا ابني بقى هتفوق امتى هتتوب امتى فوا حسرة ده كلام ابن القيم في طريق الهجرتين يقول فوا كرباه ووا حسرتاه كيف ينقضي العمر ويمضي الدهر ولم يشم القلب لهذا رائحة ازاي عدى عمرك ده كله ما استطعمتش سجده وما حسيتش بآية وما تلذذتش بدعاء ولا دمعة ولا خلوة يا حسرتك يا حسرته اللي ضاع عمره هدر ما بين أكل وشرب ونوم ولا حس ولا داء ولا استطعم ولا استلذ ولا عاش فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح وإلا فهو في سكرات الغفلة فوق يا سكران اصحى يا غافل انتبه يا نايم قربت تموت فوق بقى اصحى بقى يقول الشيخ فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها آه. فحي هلا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم لو صحيت أول حاجة تقع عينك عليها الجنة الجنة ما تشوف الجنة كده آه هو ده بيتي هو ده مكاني هو ده اللي أنا نفسي فيه هو ده اللي أنا طول عمري بدور عليه أنا كنت فين هي دي الجنة منازلك الأولى وفيها المخيم أوطانك التي سبيت منها أخي حبيبي أنت خلقت للجنة أنت مسلم موحد سني تيقظ استفق أنت خلقت للجنة الجنة خلقت لك أعدت لك هيئت لك قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله جنة عدن غرس أشجارها بيده ثم قال لها تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون يا إلهي يا رب يا سيدي اللهم لا تحرمنا جنة عدن اللهم أسكننا جنة عدن والله العظيم الواحد هو بيقول الحديث ده قلبه هيقف لاني بشتهي ان انا اشوف شجره غرستها يد الله شوف لما يد الله الكريمه غرست شجره شكلها ايه دي تطلع ازاي دي شجره غرسها الله بيده لك مش مشتاق لها الشجرة دي قد أفلح المؤمنون فوق بقى يصحى بقى توب بقى انتبه بقى دوق بقى حس بقى استمتع بقى استلذ بقى يا اخي خد فرصتك والحق بقى احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله